أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وفي خطبته صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار منهاج وخلاف المنهاج المنهاج فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن والسنة خلاف المنهاج وشر الأمور محدثاتها ما المحدثات يا رسول الله وكل محدثة بدعة ما نتيجة البدعة يا رسول الله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية فالأمة التي تخرج عن القرآن والسنة وتتبع البدع والبدع تؤدي بها إلى الضلالات فتجرها إلى النار هذه لا تكون تابعة لنبيها صلى الله عليه وسلم ولا تكون متأسية به ومع ذلك في إصرار عجيب على البدع بصورة لا تقبل النقاش أنت تريد أن تقول له هذا دين هذه بدعة هذا كذا هو هو على ما هو عليه وعلى شاكرة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون رددت على بعض الشبهات عند المبتدعه وبقيت لهم شبهة واضحة أو شبهة كبيرة لماذا تحرمون علينا أن نأتي بالجديد يعني أن نأتي ببدع في الدين والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء الحديث صحيح الحديث في صحيح مسلم لكن كيف فهم فهم على غير وجهه فهم فهما خاطئا جاءوا بالبدع وعدوها سنن ثم جعلوها حسنة فالرد على مسألة حسنة وسيئة أمس كنت أقول ما الذي جعلك تحكم بأنها بدعة حسنة من أين حسنتها بالشرع أم بالعقل إن كان بالشرع فأتي بالدليل وإن كان بالعقل فالعقول متفاوتة ولا يكون العقل حكما على الشرع ثم يا هذا تقول هذه بدعة حسنة وتستدل عليها بحديث يقول من سن سنة حسنة ما دخل السنة الحسنة بالبدعة الحسنة هات لي حديث يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء إنما أنت تخترع في الدين وتبتدع ثم تقول من سن في الإسلام سنة حسنة ما دخل السنة الحسنة بالبدعة الحسنة والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض لكن وضع الأدلة في غير موضعها والمهم الاتيان بشبه الدليل لإفحام الخصم أو إسكاته وكم من أحاديث وضعت في غير موضعها كذلك الآيات من قبل ذلك رأيتني أكتب في هذا كتبا يعني وضعت ورأيت يعني آيات من القرآن وضعت في غير موضعها وفهمت على غير وجهها فألفت في ذلك كتاب الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين يضع الآيات في غير موضعها والأحاديث وأسميتها الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ومنها هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة يوضع في باب البدعة الحسنة وليس في الدين بدعة حسنة يا أخي أنت تقول هذا الحديث شأن الذي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة شأن الذي يستدل بحديث من أما بالناس فليخفف حديث صحيح واحد بيصلي صلاة خفيفة ويقال له من أما بالناس فليخفف طب أنت حفظت هذا الجزء من الحديث ألا تعرف سبب ورود الحديث يعني سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بالناس صلاة العشاء فقرأ بسورة البقرة كاملة البقرة 286 آية ولما شكى أحد الناس منه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين من أما بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وهذا الحاج أهو اتضح معنى الحديث ليه؟ لأنه قرأ بسورة البقرة طب ما احنا لسه مصلين الفجر وثلاث أربع آيات في الركعة الأولى وثلاث أربع آيات في الركعة الثانية اللي زي ده نقول له من أما بالناس فليخفف ولا شيخ السنة في الفجر شوية طول يعني اطمئن شوية مثلا يعني يبقى ده لا يقال له من أما بالناس فليخفف ده إن نصحناه كله والله ممكن تطول بنا شوية في الفجر إنما يعني توضع الأحاديث في غير موضعها نفس الحكاية من سن في الإسلام سنة حسنة قاله عليه الصلاة والسلام طب اعرف قاله ليه وما معنى سن في الإسلام سنة حسنة لو نحن هنا في هذا المركز الإسلامي وفي سنة مهجورة ورأينا أحد الإخوة الأفاضل قال يا جماعة ده في سنة كذا وكذا وكذا يبقى في الحالة دي السنة اللي هيحييها فينا هذا الشخص هي أصلا موجودة لها أصل في الدين ثابتة ومقررة الحديث الذي بين أيدينا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء مثل قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء هذا الحديث خذ الحديث بتمامه تفهم معناه قدم وفد من بني نضر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتابي جلود النمار فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بديناره تصدق رجل بصاع من تمر تصدق رجل بصاع من شعير تصدق رجل بثوبه تصدق رجل بكذا أو بكذا قال فتلكأ الناس فقام رجل مسرعا إلى بيته فجاء بصرة فيها تمر فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه الناس أسرعوا إلى بيوتهم كل يأتي بما عنده حتى صار الطعام أكواما والثياب أكواما فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا حتى صار كالمذهبة ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء المفروض كده عرفنا الحديث وفهمناه بسبب وروده يقال في الآيات سبب النزول وفي الأحاديث سبب الورود توضيح بعض المعاني النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده فجاء قوم يريدون أن يبايعوه على الإسلام جاء قوم من أين؟ من بني مضر قبيلة اسم قبيل قبيلة مضر من القبائل الكبيرة في العرب يضرب بها المثل جاء قوم من بني مضر مجتابي جلود النمار ناس في البادية يصطادوا النمر النمار جمع نمر وياخذوا الجلد حق النمر ويعملوا منه ثياب لهم مجتابي يجتاب يعني يقطع فاخذين جلد النمر وعاملين منه ازار اشبه ما يكون بالجيبه اللي بتلبسها المرأة دلوقتي حاجة قصيرة وحاجة تكسف فمغطيين العورة بقطعة من جلد النمر ممكن يكون في حتة تانية أو مفيش يعني جاي- جايين ساترين عوراتهم بالعافية مظهر يدل على ايه على الفقر ناس ما يستطيعون ان يشتروا ثياب يلبسونها ويسترون بها عوراتهم مجتابي جلود النمار انتوا جايين مثلا هتقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام يعني لو عنده شيء للبسوا افضل ما عنده لكن دول يا دوب داخلين المسجد ساترين عوراتهم بقطع من جلود النمر المظهر ده احزن النبي عليه الصلاه والسلام فلما راه تمعر وجهه تمعر يعني حزن عليه الصلاة والسلام حزن في نفسه وبدا ذلك على وجهه تمعر وجهه يعمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام يسكت يبقى سلبي لا الصحابة فيهم من هو ما شاء الله من هو غني ومن عنده يعني من كان عنده فضل مال من كان عنده فضل ثياب من كان عنده فضل ذات فضل طعام فراح النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدق رجل بدرهمه تصدق أيوة خبر يحمل معنى الأمر أي ليتصدق ليتصدق رجل بدرهمه ليتصدق رجل بديناره لماذا قال تصدق ولم يقل ليتصدق معناه أريد أن هذا الأمر يصبح خبرا في الحال هذا الأمر يصبح خبرا في الحال فقال تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بديناره تصدق رجل بصاع من تمر تصدق رجل بصاع من شعير يعني اللي عنده حاجة يأتي بها من كان عنده فضل زاد فضل شيء فليأتنا به كل الصحابة قاعدين سامعين الكلام ممكن يكون فيهم اللي بدأ يفكر يعني طب إيه اللي أنا عندي ماذا عندي أنا ممكن أستغنى عن إيه طب أنا عندي ثوبان واحد بغسله والتاني بصلي- بنصلي فيه مسافة ما يتسخ هذا بلبس هذا أروح أجيب الثوب التاني اللي عندي في البيت طب يا ترى في البيت عندي إيه؟ عندي حفرة شعير طب أجيبها وبلاش الأولاد يعني ممكن يكون التفكير ده بدأ إيه؟ ينشغل به الصحابة لكن لا يزالون جلوسا عدا عن واحد حتى الرواية ما ذكرت اسمه قام فأسرع إلى بيته إيه اللي عندنا في البيت لقى صرة فيها تمر فحمل هذه الصرة بكاملها مش قال أقسمها مثلا نصها اللي هي في البيت ونص التاني صدق بيه لا حمل هذه الصرة ومضى وداخل على المسجد على بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع سرة من تمر كادت أن تنوء بها يديه أو ناءت كادت أن تنوء بها يديه أو ناس شو لما تيجي أنت تروح تشيل حاجة تقيلة كده فصدق ما حطها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تنوء بها يديه أو ناءت فلما وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حصل نوع من الغيرة والتشجيع عند بقية الصحابة فتلاقيتهم ايه كل واحد طالعين يسرعوا إلى بيوته مش عجب ده اللي عمل كده كل واحد لقى حاجة في البيت أتى بها وأمام النبي عليه الصلاة والسلام وضعها حتى صار الطعام أكواما والثياب أكواما وفي دراهم وفي دنانير وفي كذا حاجة كده حلوة ما شاء الله أشبه ما تكون بالغنيمة أو بالغنائم اتملى الحتة اللي قدام النبي عليه الصلاة والسلام بما يغني هؤلاء القوم الفقراء ويزيد فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا حتى صار كالمذهبة المذهبة البياض المشرب بحمرة هذه معنى كالمذهبة البياض المشرب بحمرة ساعة ما فرح النبي عليه الصلاة والسلام ظهر البشر في وجهه واستنار فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرحا حتى صار كالمذهبة أيوة حب يكافئ الأول أراد أن يكافئ الأول الذي قام وأتى بسرة التمر لأنه هو كان سببا في أن يقلده الناس ويتأسى به الناس فكافأه بهذا الحديث انت جبت صر التمر عندك ما عندكش غيرها بس كل اللي وضع الآن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام من صدقات درهم أو دراهم ودنانير وثياب وطعام في ميزان حسناتك أنت فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء دي مكافئته السؤال هنا أين البدعة أين الجديد هل هذا الرجل اخترع في الدين اختراعا هل هذا الرجل ابتدع في الدين ابتداعا انه تصدق اليست الصدقه من الدين اليست الصدقه من الدين بلى الصدقه من الدين هو خلص كده البطاريه بتقول لا لانه كان احمر من شويه مش شرط خلاص هو احنا احنا اهو بس وان شاء الله اذا كان في حد عند النساء هيسمعنا يعني وبنشد طبعا ماشي خلاص يبقى هذا الرجل عمل ايه تصدق الصدقة من الدين مشروع موجودة أمال ليه اللي عمل بادر بكر صار قدوة للغير هذه كل المسألة يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة يبقى بادر فأحيا في الناس سنة أحيا في الناس سنة ميتة ذكر الناس بسنة فعل يعني لما تيجي تترجم هذا الحديث يبقى مثلا ناس جالسين في المسجد حلقا حلقا وكلام في الدنيا كلام في الدنيا وانت رحت داخل وسطهم وذكرتهم بالله ونقلت الحديث من كلام في الدنيا إلى كلام في الدين يبقى انت سنت في الناس سنة حسنة ولا لا طيب اللي انت عملته بدعة ولا أصله موجود في الدين انك انت تذكر الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يبقى ده يقال عنه سنة في الإسلام سنة حسنة جاءت أوقات على المسلمين يعني سنن كثيرة جدا مهدورة جدا بسبب الاحتلال مثلا الاحتلال لما جاء ودخل بلاد المسلمين صار يغير الدين تدريجيا اللي يحلق ذقنه يحلق اللحية ياخذ مكافأة اللي يربي الشارب ياخذ مكافأة اللي ينزع القميص ويلبس اللبس الفرنجة قميص وبنطلون ياخذ مكافأة المرأة تبدأ تخلع الحجاب تدريجيا وشجعوه على ذلك جاء وقت على الناس عندنا في بلادنا مثلا مع حكم الإنجليز احتلال الإنجليزي اللي بيسموه في التاريخ الاستعمار استعمار يعني من عمار لا تحتلال استخراج فمضت سنين لا تجد امرأة محجبة ولا رجل ملتحي ولا اهتمام بشعائر الدين ولا كذا ولا كذا في ظل وجود المحتل وبعدين أرسل الله عز وجل وبعث من يجدد للناس أمر دينهم يا جماعة اللحية من الدين اللحية سنة اعفوا اللحى قصوا الشوارب الحجاب للمرأة المسلمة البسوا القميص اللي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا كذا سووا كذا كده فبدأ في ظل الصحوة الإسلامية أو في ظل وجود مجدد لهذا الدين أو مجددين الناس تبدأ تعرف إنه في سنن مهجورة فبدأت تظهر اللحية في ال... وكان اللي يلتحي حاجة غريبة ومعناها إيه ده؟ ومنين؟ الله إيه دي؟ وما يقولوش عليه مثلا سن مسلم أبو دئب أو أو السني والسني أبو دقن بني ويتريقوا عليه المرأة لما اتحجبت الله أكبر إيه يا أخويا اللي لابساه المرأة ده؟ دي جاية من أنهي بلد؟ والله لبس حشم وجميل ويدعو إلى العفة وغض البصر مش عارفين إنه ده حجاب إسلامي لغاية لما بدأوا يعرفوا الناس اللي عملت كده دي وقس على ذلك أشياء كثيرة ظهرت في الناس سنن كانت ميتة فأحيوها مهجورة وأعادوها يبقى ده من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الناس مثلا بتصلي الفجر وتمشي بكثير وممكن يقولوا شوية أذكار للصلاة ويقولوا بسرعة كده ويروحوا ماشيين شغل من غير شغل وهم ماشيين مع إنه في الشغل هيبقى في وقت الفجر مثلا دلوقتي فجاء الإمام وقال لهم يا جماعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصلوا الفجر وتجلسوا في أذكار قراءة قرآن موعظة لغاية لما تطلع الشمس في حاجة اسمها أذكار صباح ومساء إيه؟ وإيه أذكار الصباح والمساء دي؟ إنك تدعي كده شوية أدعية تحصينا لك من الجن والحسد والسحر وتقعد تسبح 100 تسبيحة صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة تستغفر 100 مرة تهلل 100 مرة واللي ما تقولهوش وانت قاعد في الجامع أو الشمس طلعت تقول وانت ماشي في طريقك إلى البيت وما تحاولش مثلا آه خلصت البيت روحت البيت فطرت رايح شغلك برضه قول لا يزال لسانك ايه رطبا بذكر الله فبدأ يعلمهم هذه السنن فتعلموها شاب يقعد مع شوية شباب تعالوا نقول أذكار الصلاة يعلمهم أذكار الصلاة في عندنا شباب ولا حتى الصلاة نفسها عارفينها ما بيتكلموش عربي أصلا فبدأ يعلمهم قعد معاهم يحفظهم جزء عامة قصار السور عشان يصلوا بيها وهكذا وهكذا أمثلة كثيرة ينطبق عليها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء والجزء الثاني من الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة مما يدل على أنها سنة لغوية سنة سيئة ضد السنة الحسنة يعني الشباب جالسين في حالهم وجاء واحد قال لهم ايه ما تيجوا نروح السيما السينما نتفرج على الفيلم يلا يبقى ده سنة سنة سيئة لأنه مشاهدة الأفلام دي حرام يعني أنا وصغير ساكن مع الطلبة وبعدين الطلبة دول يجوا كل كل أسبوع يروحوا مرة السينما في فيلم جديد نازل نروح أنا في نفسي شيء بس أنا ما أقدرش أقعد في البيت لوحدي وكلهم مشوا يبقى لازم أروح معاهم فبسأل الأستاذ اللي عندنا اللي بيدرس لنا في, في الأزهر أنا إعدادية الأزهر دلوقتي فبقول له يا أستاذ السينما دي كانت الإعلانات بتاعتها تبقى مالية الشوارع حلال ولا حرام؟ قال لي ثقافة يا بني كده أو ده استنى في الإسلام سنة سيئة ثقافة يا بني يعني ما دام ثقافة يعني روح ثقف نفسك واعرف الدنيا ماشية ازاي وكده زي المواقع دلوقتي ما انت دلوقتي ما تلاقيش حد بيفكر يروح السينما يعني ما هو السينما جنبه البيت التلفزيون وبعد التلفزيون الفيديو وبعد الفيديو دلوقتي المواقع أما التليفون في ايدك في اي حته بدل السينما دي ولا السيما فلا لما قال لي ثقافه اسلاميه قال لي ثقافه يا بني وثقف نفسك انا فاهم كده الاستاذ بتاعي ما بيغلطش وانه مش هيتسرع في الفتوى ويقول لي فتوى غلط لكن سبحان الله فتوى كانت غلط انا خلاص كل ما يروح الشباب السينما أنا رايح معاهم تلاقي عندي ثقافة فنية من الأيام الأيام دي تخيل إعدادية وثانوية رايح جاي على السينما اتفرج على الأفلام وبعدين جنبنا مسجد بتاع ناس سنية اسمهم أنصار السنة المحمدية بدأت أسمع الدروس بتاعت الشيخ حبيته قربت منه الله يرحمه رحمة واسعة ده كان اسمه الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف في سوهاج بلدي فبقول له يا فضيلة الشيخ أنا بروح السيما حلال ولا حرام؟ اللي حرام يا بني ومنه لله الأستاذ الأزهري اللي قال لي ثقافة وقعد لي كام سنة رايح جاي على السيما حرام يا بني قلت له توبة على يديك يا فضيلة الشيخ خلاص كنت وصلت سنة ثالثة ثانوي فتبت ولما رحت القاهرة ودخلت الكلية الشباب برضه بيروحوا السيما ما تيجي معايا يا شيخ خلاص أنا تبت عن الموضوع ده طب ما تيجي نحضر الماتش الاستاد جنب ال... جنبينا برضه لا مش رايح وانشغلت بدعوتي والحمد لله وبدأت الدعوة يعني مبكرا في حياتي من ساعة ما أنا إيه ربنا هداني طبعا الحمد لله في أسرة متدينة من الأول وكل حاجة بس كانوا متصوفين وبعدين جاء الشيخ ده وقال لي كذا وخلاص تبت على يديه وقعدت اتعلم على يديه الفقه وشيخ تاني اتعلم على يديه العقيده الشيخ مصطفى درويش الله يرحمه وبعدين قرب من ابناء الصحوه الاسلاميه اللي هم انصار سنه جمعيه شرعيه اخوان مسلمين جماعه اسلاميه كل دول بيمثلوا الصحوه الاسلاميه وانا منصهر وسطيهم يعني ما عنديش حتة العصبية لجماعة الشاهد هنا ان الرجل اللي دلنا على السيما ده سنة سنة سيئة الشباب اللي ساكنين معايا يلا نروح السيما السيما اختصار لكلمة سينما يعني يلا نروح يبقى ده دل على عمل سنة سيئة ناس ياخدوا بعضهم ورايحين يقعدوا على المقهى عشان يشربوا شيشة ويكركروا يبقى سنة سنة سيئة وهكذا اضرب أمثلة لمثل هذا كثير فما تجيش تقول لي لا والله من سن في الإسلام سنة حسنة تبتدع في الدين أديك أنت عرفت أن السنة الح- الحسنة كانت في الناس مهجورة ووجدت من يحييها ويدعو إليها ولذلك هذا الحديث بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به أنا قلت لكم معلومة جديدة دلوقتي مثلا وانتوا عملتوا بها يبقى دي في ميزان حسناتي بفضل الله عز وجل يبقى من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به ومن دعا إلى ضلالة اللي هي البدع والخرافات والضلالات الموجودة في الدنيا زي واحد الناس اللي بيجوا في الإعلام دول لما بيعملوا عملية آه، تغيير ثوابت الإسلام أنا- الأفلام اللي أنا شفتها دي قبل 50 سنة هي اللي عملت النهاردة شكلت المجتمع في العادات والتقاليد ولبس المرأة كل اللي كان في السينما بدأ يبقى على أرض الواقع يبقى دول سنوا في الإسلام سنة سيئة يبقى من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل وزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يبقى هذا الحديث مفسر هذا الحديث إنما تقول لي لا الحديث ده أنا أعمل سنة حسنة أن تبتدع في الدين مثل السنة الحسنة هذا غير منضبط ووضع الدليل في غير موضعه ووضع الأدلة في غير موضعها مصيبة كبيرة جدا لأن هذا نوع من الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم أنت تعمل حاجة وتنسبها لنفسك أحسن من أنك أنت تنسبها للنبي عليه الصلاة والسلام فهذه خاطرة أخرى ارتبطت بقوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لو وجدنا فرصة لخ- لخواطر أخرى إن شاء الله نتكلم فيها عن أمثلة للبدع بدع في الع- في العبادات وبدع في العادات وبدع في ال- في الجنائز وبدع للأموات وبدع في ال- الموالد قلناها بدع العبادات والعادات والأفراح والموالد والجنائز والمآتي الدنيا مليانة بدع والعلماء كتبوا فيها مجلدات لو وجدنا فرصة نتكلم على بعض النماذج لكن هتجدون إن شاء الله آه، الظهر والعصر بيقعدوا في- الشباب في الكتاتيب أو الكتاب أو تحفيظ القرآن مغرب وعشاء النهاردة وبكرة ويمكن بعد بكرة كمان إن شاء الله أنا بره ال- ال- ال- المسجد هنا أو بره مركز الروضة آه، يمكن نروح أي مكان نلاقي في حد يسمعنا فمن باب نشر العلم ونشر الدعوة فتلاقوني خرجت بره لكن غالبا ان شاء الله الجمعه هنا والله المستعان ووددت لو لم تكن هنا مع انه كان بيبقى مليان بس ما هو برضه بيقول لك يعني تقول وما تقولش الله المستعان يغفر الله لي ولكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا التمسك بالسنة وأبعدنا عن البدعة والمبتدعة وجنبنا طرق الضلال يا كبير يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار الإنسان ما تعاقب الليل والنهار يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته